بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتنا الكرام مع سورة السجدة نمضي خطواتنا ونتدبر آيات هذه السورة والعبر التي فيها وهي تكلمنا كسورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا عن أركان العقيدة الأركان الركينة والأسس الثابتة التي لا اختلاف عليها ولا منازعة فيها فتحدثنا عن القرآن الكريم وأنه تنزيل من عند الله عز وجل وبالتالي فهو منزل على من أخبرنا بذلك وجاء به وحدث به وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو رسول حق ونبي صدق وتعرفنا أيضا على شيء من أوصاف الكمال لله سبحانه الذي نزل القرآن والتي تجعل العاقل يقتنع ويطمئن لله عز وجل كمشرع فهو الذي خلق الكل وهو الذي خلق كل شيء فحينما يشرع الخالق لخلقه ويضع الصانع قانونا لحركة صنعته فلا اعتراض على ذلك وما من عقل يعجب من ذلك بل هذا هو الأصل وهذا هو الصواب أن يضع كل صانع برنامجا لعمل صنعته وحركة صنعته وهو ما يعرف في عرف الصناعة بالكتالوج ثم مع هذه القدرة العظيمة في خلق كل شيء وخاصة في خلقك أيها الإنسان حيث خلقك الله من طين بداية ثم جعل لك نسلا من سلالة من ماء مهين وخلقه من الطين عجيب وخلقه من الماء المهين عجيب فليس دائما ينتج الطين إنسانا ولا دائما ينتج الماء المهين إنسانا فكم من ماء أهدر شهوة ولم ينتج ولدا ولا ذرية فلله القدرة والحكمة البالغة كما من الله عليك أيها الإنسان فلم يقف فضله عليك عند خلقه لك وإنما زاد عليك فضلا بأن جعل لك سمعا وبصرا وفؤادا تسمع به تسمع بسمعك الأصوات وترى بعينك الصور والأشياء وتعقل بفؤادك ما تريد أن تعقله فيحفظ لك هذا وينسى أو ينفي وينكر ذاك كل هذا من فضل الله علينا ومع هذا كله مما سمعته الأذن ورأته العين من قدرة الله العلي سبحانه وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد الكفار حينما ذكروا بيوم القيامة وبالبعث يومها من جديد أنكروا هذا الأمر واستبعدوه واستعظموه لأنه لا يمكنهم أن يفعلوه مستحيل يستطيع أطباء الدنيا لا أقول الناس إنما الأطباء خاصة فهذه صنعتهم لا يستطيع الأطباء جميعهم أن يحيوا نفسا قد أميتت أو يردوا روحا قد سلبت من جسدها مات خلاص مات بل أحيانا لا, يب... لا يزال باقيا على قيد الحياة ولكن حسب حساباتهم أسباب الحياة مفقودة فيقولون إنه يقضي أياما خذوه إلى البيت أكرم يموت في وسطكم خيرا من أن يموت في المستشفى وقد بصموا جميعا وأجمعوا على موته وإذا به يعيش بدل الأيام شهورا وربما سنين بمرضه وربما يشفى من علته بإرادة ربه ويعود إلى الحياة من جديد ولذلك شواهد كثيرة في الحياة فالبشر لا يستطيع إعادة ميت إلى الحياة ولذلك قاسوا هذه المسألة بقدراتهم هم بإمكاناتهم الضعيفة وقدراتهم المحدودة وعلومهم القاصرة فقالوا لا يمكن أبدا إزاي يعني وقالوا أقوالا كثيرة ينكرون به هذه الم... ينكرون بها هذه المسألة ينكرون بها هذه المسألة مسألة البعث يوم القيامة ومن ضمن أقوالهم هذه الآية وقالوا أإذا ضللنا في الأرض ضل يعني إيه؟ تاه تاه عن الطريق ضللنا يعني ذهبت ذرات أجسادنا في التراب فما عاد أحد يهتدي إليها ده تراب والله فتات إنسان أو رفاته الاثنين اشتبهوا ببعض وتداخلوا في بعض لكي تجمع رفات هذا الميت لابد أن تأخذ معه شيئا من تراب ولو أردت أن تأخذ ترابا أخذت معه شيئا من الرفات وبقايا الميت فضل هذا في هذا ودخل هذا في هذا وانتهى الأمر بعد هذا التمزق كما في بعض التعبيرات القرآنية ومزقناهم كل ممزق تقطعت الأوصال والأطراف وتمزق الجسم وتحللت الجلود والخلايا وانبثت في التراب واختلطت بذراته ما عاد يعرف هذا من ذاك أبعد هذا نرجع ويعاد خلقنا خلقا جديدا لا لا لا بعيد ذلك رجع إيه؟ بعيد كما في آية أخرى وهذه بداية معادلة خطأ وفكرة ضالة لأن من الذي ادعى أو أخبر وأعلن مسؤوليته عن إعادة خلق الإنسان من جديد الله سبحانه وتعالى ليس النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بشرا إنما هو الله ومن الله الذي بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه هذا الذي خلقه أول مرة هو الذي وعد بأن يعيده مرة أخرى فما العجب ما وجه الإنكار لماذا تستبعدون وتستغربون أليس الصانع يتقن الصنعة في المرة الثانية أكثر من إتقانه لها في المرة الأولى أليس الذي صنع الشيء لأول مرة قادر على أن يعيد صناعته من جديد بل على أجمل وأحسن بلى إذا لماذا تكذبون كذبوا لأنهم كما قلت هذا كلام العلماء أنقله لكم كذبوا لأنهم قاسوا هذه العودة الضخمة للبشرية جميعا بل للخليقة كلها من الإنس والجن والحيوان والطير وغير ذلك قاسوا هذا العمل بقدرتهم هم بقدرتهم هم ولا يمكنها لكنهم لو فطنوا انها قدره الله لفكروا صوابا ولفهموا حقا ولامنوا صدقا او ربما ظنوا ان القران كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فالمتوعد لهم بالعودة والبعث هو رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام إذا لا يقدر نعم لا يقدر ولا يستطيع إعادة نفسه صلى الله عليه وسلم لكن عموا عن أن المتوعد لهم هو الله وأن المتكلم بذلك هو الله وهذا مما يؤكد لنا قضية إيه؟ أن الكافر أعمى كافر أعمى القلب ومن كان في هذه أعمى القلب والبصيرة فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل وطالما أعمى فلا يهتدي لدنياه فضلا عن دينه مثلكم يبقى المسلم بصير مفتح ومتنور فتراه يرى طريقه للدنيا والآخرة أجمل وأحسن من غيره يبقى مين صاحب العقل الفذ العقل الفهم الفهم العقل الذكي مسلم ولا كافر فهمها من القرآن بقى أنت لئلا يلبس أحد علينا ما لبسوه ويصدق علينا ظنهم الذي صدقوه أنكم يا مسلمون عالم متخلف عالم نام لا تفهمون لا تعقلون لا تزرعون لا تصنعون انتوا عايشين في الدنيا كده من غير وجه حق الأحسن تموتوا عشان كده بيشتغلوا فيهم إبادة دولة بعد دولة شعب بعد شعب قسم وفرق الأول تضعف القوة عملوا دول كان كله دولة إسلامية واحدة وعليهم أمير المؤمنين لا ما ينفعش قسمهم دويلات وبعد الدويلات قسمهم شمال وجنوب وبعد كده اضرب دب ده حط فتنة بينهم يضربوا بعض وصفوا بعض ودكهم يبيعوا السلاح على الفاضي خطة القرآن نبهنا إليها أنهم يحاولون أن يفهمونا أننا إيه لا نفهم شيء وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أي المنافقون أنؤمن كما آمن السفهاء يعني مؤمنين إيه سفهاء سفهاء يعني إيه في ونة العقل في خفة العقل ايه في خفة السفة هو الخفة في الشيء شيء سفيه يعني خفيف فسفهاء يعني خفيف العقول ربنا رد عليهم عشان يعلمنا رد الله عنا هذه السبة قال عن المنافقين ألا إنهم هم السفهاء وقال عن الكافرين أصحاب الأوثان والأصنام ومن يرغب عن ملة إبراهيم ملة إبراهيم اللي هي إيه التوحيد والإسلام وما كان ما مشركين حنيفا مسلما وما كان ما مشركين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من يبقى الكفار عباد الأصنام سفهاء وأهل الكتاب أو الكتابين كمان سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كان عليها بقى مين بقى الشيطان الكبير الله يلعنه إبليس يقول عنه أولاده بعدما فهموا وانكشفت الغمة من على قلوبهم والغشاوة من على أبصارهم قالوا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا إبليس السفيه بتاعنا الآن فقط عرفوا أنه سفيه بعد ما أسلموا بعد ما سمعوا القرآن سورة الرحمن وأن لما سمعنا الهدى آمنا به إن سمعنا قرآن عجبا بعدها فهموا وأبصروا وعقلوا فعرفوا أنه السفيه ليه كان بيقول كلام فاضي كلام لا يصدق قال لهم وقالوا للكافرين إن الله تزوج بالجن فأنجب منهم الملائكة والملائكة بنات فاعبدوا الملائكة كيف نعبد الملائكة اصنعوا أصناما فالملائكة تحل بأرواحها فيها فحين تعبدون الصنم تعبدون الملائكة الذين هم بنات الله وعبدت بنات ربنا ربنا يحبك جدا ويرضى عليك الله يرضى عليك. ولذلك كانوا يقولوا ايه ما نعبدهم الا يبقى الشيطان ده بيخرف ولا بيقول الحق وانه كان يقول سفيهنا على الله ايه قولا شططا قولا بعيدا عن الحق فسموه سفيها ايضا امال مين العاقل بقى أولو الألباب أنت أولو العقول الألباب يعني العقول هذا أكرره لكي نؤمن ونعتقد هذا فهذا عليه عامل عليه عمل كبير وهذا سبب خطير في تقدمنا أو تأخرنا لو علمنا أننا عقلاء لانتفعنا بعقولنا ولو صدقنا أننا جهلاء سفهاء بسطاء أغبياء لنمنا وقعدنا هذا هو الواقع المشهود ماذا في حياتنا من صناعة أيدينا ماذا بقي لنا في الأر- في أرضنا من زراعة أيدينا كل زرع مهجن مهجن منين من بر بذر أجنبي بذرات أجنبية كل الحاجات اللي عندنا أجنبية وأحسن حاجة اللي عليها ختم الخواجة يا رب تكون الصين حتى مش مشكلة وهكذا فين المحليات تقدما في الزراعة في الصناعة في كذا في كذا وعندنا الحمد لله المنهج الدنيوي والديني ولكن لمن يتدبر في آيات الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها يبدو أنها الثانية الآن إن القلوب عليها إيه؟ أقفال قيل لهم أنتم أغبياء أنتم عالم نامي أنتم لا تفهمون لا تعقلون لا تعرفون لا لا لا لا, لا. صدقوا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا هذا هو الذي وقع لكن انظر ماذا يقول الله لك هذا قولهم وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد ده معقولة هل يعقل هذا نعم يعقل عرضها على العقل السليم كده اسأل أهل الصناعات المختلفة والمتنوعة والتي لا تعد ولا تحصى ماذا تصنع؟ أصنع كذا صنعته كم مرة؟ صنعته مرة أو مرات هل تستطيع أن تصنعه مرة أخرى؟ قالوا على أحسن لأن كل مرة هيطور إلا أن الله يخلق أول خلق مطورا معدلا من البداية ليه؟ لأنه لا يجهل أوجه التطور القادمة عشان ينتظرها لما يكتشفها يبقى يعملها لا يعلم التطوير من البداية الذي خلقك فسواك فعدلك في قراءة فعدلك يعني أنت معدل من يوم من أول طريحة خلقت خلقها الله تعالى في هذه الصناعة البشرية وأنت معدل لا تحتاج إلى تعديل ولذلك حرم الله تعالى أخذ شعرات من الحاجب فيه لعنة ليه؟ خلق الله لا يحتاج إلى هذا التعديل الطفيف الخفيف لعن الله من فلج بين أسنانه وسعوا ملي أو جزء من ملي بين الأسنان ليه؟ خلق الله كامل في الصناعة والإتقان والإحكام لا يتحمل هذا الشيء إزالة أو إضافة عمليات التجميل الكثيرة ال- ال- التي تؤخذ من باب الترف مش عارف المناخير طالعة كده ملي وطالعة فوق ملي ونازلة تحت مش عارف ازاي عاوزين نعدل إيه مالها حلوة زي الفل اهي هتعمل احسن من كده ازاي في اي صورة ما شاء ركبك يعني في صورة عظيمة ركبك الله بمشيئته ف خالفوا العقل قالوا قولا لا يقره العقل ولا العقلاء والله تعالى يسوقها في القرآن في آية أخرى في كلمات قليلة في تعتبر كلمتين كما بدأكم تعودون كما بدأكم تعودون وانظر إلى تعبير القرآن إخواننا القرآن مش زي أي كلام القرآن ليس كمثله كلام لأن صاحبه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وبالتالي كلامه ما يطلعش زيه كلام أبدا كلام في منتهى الدقة كل حرف في مكانه لحكمة مش لعلة لا لحكمة العلة سبب دفعني دفعا إلى ذلك لكن حكمة إن أعمل حاجة بمزاجي بس على وضع معين ولله المثل الأعلى ربنا تكلم بالقرآن كلاما دقيقا جعل كل حرف في مكانه دون أن يضطر إلى هذا الوضع زي الشاعر كده والخطيب وال- اللي بيتكلم بلسانه بيضطر أحيانا لما أقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ها ينفع أقول والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الكريم يمكن قريبة شوي ينفع أقول آه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه الله رحمة مش مش مش راكبة مع بعضها لازم أقول إين إين إين إين عشان تبقى شكلها حلو كده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين آه، كله إين في الآخر فإيه؟ أنا مضطر إن أجيب ياء ونون في الآخر مضطر اضطرارا لكن الله يفعلها بس بحكمة بقى يريد منها شيء ومرة تانية يقولها بطريقة تانية لحكمة أخرى ومعنى آخر فالله يقول كما بدأكم تعودون هسأل سؤال سهل مش صعب ولا حاجة انتوا أذكياء زي ما اتفقنا والله مش عاجب ها طيب سؤال سهل جدا ايه الفرق بين بدأكم وبين تعودون مش من ناحية المعنى من ناحية النحو زي بعض فعل ماضي بدأكم وتعودون مضارع طب مين الفاعل في الأولاني ومين الفاعل في الثاني بدأكم الله تعودون أنت لا تعودون أنتوا اللي هترجعوا أنتوا أنا عاوز أوصل بس معاكم بسهولة كده بالراحة لمعنى جميل كما بدأكم الله سبحانه وتعالى تعودون أنتم يوم القيامة يبقى الخلق الأول احتاج ذكر الله فهو الفاعل وبرضه الإعادة بإذن الله بس ربنا نسب الإعادة أو العودة إلينا نحن ده يدل على إيش اللي إيه مش محتاج حد رجعك هترجع لوحدك سهولة العودة عن البدء مش كده سهولة العودة عن إيه عن البدء كأنك ست... كأنكم سترجعون بأنفسكم وتصدقوا صح ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن الأرض وجسم ابن آدم كل ابن آدم يبلى يعني يتاكل في الأرض ويصير جسمه ضلالا في الأرض إلا إيه إلا عجب الذنب عجب الذنب اللي هو العصعص العظمة الأخيرة في العمود الفقري من تحت سمي عجب الذنب لأن الذنب هو الذيل الذيل يعني وصلة الذيل من الحيوان بس الحمد لله ملناش لكن في الحيوان الذيل بيبقى متركب في العقلة دي كل الجسم بعظمه وشعره ولحمه كله ي- يؤكل إلا طبعا أجساد الأنبياء والشهداء ومن أراد الله من الصالحين إكراما له لكن الطبيعي في البشرية أن تؤكل أجسادهم كلها وتضيع في التراب إلا عجب الإيه؟ الذنب ليه؟ يقول لك عليه يجمع خلق ابن آدم خلق ابن آدم يوم القيامة دي الشفرة بتاعة العودة طبيب أمريكان ومعه مساعده غير مسلم طبعا آه، هو باحث يعني في الطب كده والبحوث الطبية ومعه مساعده عراقي مسلم شاوره الطبيب أو الباحث في موضوع جديد يحدثون به ضجة يدخلون به عالم الاختراع والابتكار هم بيتسابقوا في هذا يعني سبق علمي فاستشار مساعده هذا في موضوع بحث جديد فأشار عليه أن نبحث هذا العجب هذا الذنب هذا الذ- هذا العظم الصغير ده هتيجي نجري عليه بعض الأبحاث كده وقد عرف العلماء أن في في عظم كل عضو من الجسم في عظم كل عضو من الجسم خلايا يسمونها خلايا جذعية ممكن من خلالها يستعيد عضو تاني بس من نفس النوع عظم اليد ينتج يدا عظم الرجل ينتج ايه رجلا وهكذا فتعال ما نشوف المسلم عارف طبعا عجب الذنب ده إيه، اكيد في سر انه يعاد عليه خلق ابن ادم يوم القيامه ولا تاكله الارض ليه فقال لك ما نشوف بقى الناحيه الطبيه فيها ايه والعلميه فيها ايه فاشار عليه فوافقه بحث جديد ما حدش عمله هندخل به السوق العلمي يبقى اسبق ناس بيه لو وصلنا الى حل فيه فبحثوه وخرجوا بنتيجة أعلنها الطبيب الأمريكاني كسبق علمي يطنطن بها في الدنيا إيه بقى؟ قال هذا العظم معه خارطة الطريق لعودة الإنسان من جديد معه خارطة الطريق لعودة الإنسان من جديد كما بدأكم تعودون يعني كأن لو لم يفعلها الله مش محتاجة إن ربنا يعملها بنفسه أنت هتعود لوحدك وكأن في هذا العظم الصغير جاذبية أو مغناطيسية أو حبات صالح بذرات صالحة تنتج من جديد الهيكل العظمية كله ثم يكسى العظم الحر كما بدأكم فالشاهد أنه عند الإعادة عبر الله بما يفيد السهولة واليسر وإن كانت هذه مجملة مضغوط معلومة مضغوطة كده يعني فقد فردها الله وبسطها في قوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو أهون إيه؟ يبقى الإعادة أهون وأيسر من إيه؟ بس ربنا عنده أهون يبقى عنده هين وهين يبقى فيه صعب صعب يبقى فيه أصعب يبقى برضه قدرة ربنا متفاوتة زينا كده لا لا لا لا ولذلك احترز الله ومنع هذا الفهم وهذا الوهم بقوله بعد ذلك وله المثل الأعلى في السماوات يعني ربنا ضرب لكم مثل بس لكن الله ليس عنده هين وأهون كل كن فيكون إنما بحكم معرفتكم أنتم في صناعاتكم هذا الشيء هين عليك وإعادة صنعته أهون عليك أهون إيه؟ عليك فإن كنت تؤمن بهذا القانون في الصناعة فلماذا تستغربه في صنعة الله للإنسان وخلقه للإنسان كما بدأكم تعود وهو أهون عليك بعقولهم الضالة لأي سبب من الأسباب قالوا أإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد أإذا كنا عظاما ورفاتا في سورة إسراء أئنا لمبعوثون خلقا جديدا عظام ورفات يعني تراب المنع التراب يعجن بماء ويبقى طين زي الأول والطين يشكل صورة وينفخ الله فيه من روحه يقوم تاني ايه المشكلة صعبة دي لا يا عم لا عفوا في الأسلوب لا بلاش مش تراب ورفات عظم عظم متكسر دقيق عظم قل قل لهم يا نبي الله كونوا حجارة هنرجعكم تاني أو أشد من الحجارة إيه الحديد بكسر الحجارة أو حديدة قل كونوا حجارة أو حديدة في أشد من كده لو كان في خيالكم خلق أشد من ذلك فلتكونوا مثله أو خلقا مما يكبر في صدوركم أي حاجة تتصور إن هي جامدة جامدة يصعب تشكيلها وطرقها وليها وصناعتها فلتكن كذلك أنت مادة في منتهى الصعوبة في منتهى القساوة في منتهى الشدة فقل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة ما هو قانون الصناعة برضه اللي عملكم أول مرة يعملكم تاني وتالت وعاشر ومئة لا تعز عليه الصناعة قل الذي فطركم أول مرة برضه هيكذب مع الكلام مقنع اهو مقنع بقانون الماده الذي الذي يعيشون به في الدنيا فسينغضون اليك رؤوسهم يعمل كده يعني فسينغضون اليك رؤوسهم يقول متى هو امتى الكلام ده هوريك امتى تعال وريني فأتنا بما تعدون هو دلوقتي يقول لك هترجعوا تاني يوم القيامة البعث يوم القيامة انتظر فسينغضون إليك رؤوسهم يقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا قريب إن شاء الله ما ربنا يقول عسى مش زينا احنا عسى يعني احتمال واحتمال يمكن يكون قريب لا لا عند ربنا بقى لما ربنا يقول عسى معناها انه صار قريبا انهم يرونه بعيدا ونراه ايه قريبا فهذا ما- أمر ضل فيه ك- كل الكافرين والحقيقة يا أخواننا كمان أكثر من الضلال يعني حينما أفهم شيئا فهما خطأ هذا فهمي فيه فأنا على قناعة بما أنا عليه وإن كان باطلا أنا مقتنع بالرأي ده بس باطل أماله بس أنا مقتنع به يعني لا أتزحزح عنه. مهما تقول لي مش ما فيش خلاص هو ده هو ده رأيي شر من هذا التردد والترنح الذبذبة مؤمن بكده بس برضه والله مش متأكد أوي بلا ضلال أكتر مش كده يكون مقتنع بالباطل أهو مقتنع واقف على أرض صلبة أو ثابتة بالنسبة للباطل اللي معاه لكن متردد فهذا أقبح الكفار كانوا مترددين في مسألة العودة يوم القيامة على المستوى الشخصي الفردي وعلى المستوى الجماعي الواحد منهم بينه وبين نفسه بيقول لا لا لا مفيش قيامة تانية ما قيامتي وبعثي ده كلام فاضي ذلك رجع بعيد ويرجع تاني يقول والله يا ولد برضه احتمال مش بعيدة برضه ممكن وهم كلهم مع بعض فكروا في تفكير جماعي وقاعدين مع بعض برضه بيقولوا كده مفيش بس لو حصل تبقى مصيبة الله ازاي ما فيش لو حصل ما هو مفيش يبقى مفيش واثبت على كده لكن لو حصل يبقى انت بتقول اه ولا ها ها مش متاكد حتى من حق ولا من باطل وهذا اسوا قال الله تعالى على مستوى الفرد ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه مش ممكن أبدا الجنينة الحلوة العظيمة الفخمة الضخمة دي تهلك في يوم من الأيام تبقى أرض جرداء كده. مش ممكن لا، لا، لا. دي خالدة يحسب أن ما له إيه أخلده طيب ماشي وما أظن عشان تخلد برضه يبقى مفيش قيامة بقى ده القيامة هتهد كله تهد السماوات وتهد الأرض وكله هت- كله يتكسر وبالمرة الجنة بتاعته دي هتروح في داهية فعشان ما تروحش في داهية بيدعي ادعاء تاني وما أظن الساعة قائمة زي بعض مش ده رأيك انت حر في رأيك ولئن رددت إلى ربي تترد ليه ما انت بتقول ما فيش حاجة ليه التردد ده وتقول أرد وما أردش ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا يبقى ما فيش ساعة ما فيش قيامة بس لو حصل برضه ربنا هيكرمه زي ما اداني في الدنيا هيديني في الآخرة يبقى عنده احتمال إن في إيه قيام يبقى غير ثابت على آه، رأيه وإن كان باطلا على المستوى الفردي أيضا في سورة الصلاة شيء مثل هذا يقول إيه ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن الجنة يعني لو فرض يعني وفي قيامة فرض وفرض ليه ما أنت بتقول ما فيش ما فيش اثبت واقطع الرأي لا هو عنده احتمال فعلى فرض لو كان فيه كما يقولون يعني وهرجع يوم القيامة خلق جديد يبقى ايه ربنا هيوديني الجنة كده بال عشان سواد عيونك ولون عينك زر مش سود هتبقى معظم الكفار عينهم ملونة ف عشان ايه تدخل الجنة بتاع ايه منين وبكام عملت ايه على المستوى الجماعي يقولون مجموعه جمع الكافرين ربنا بيجمعهم في قول واحد يقولون أئنا لمردودون في الحافرة هو احنا معقولة هنرجع تاني للحافرة أي للدنيا فيها الحفر وفيها الحركة وفيها الحياة كده أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة حتى لو بقينا عظاما نخرة في قراءة ناخرة يعني العظم بقى مسورة فاضية أول ما يتأكل من عظم رأساه الرأس اللي هنا ورأس الصابونة ال- اللي في ناحيتين دول الركبة دي تحت الأرقوشة كده لها ضعيفة أوي فأول ما تؤكل هي تأكلها الأرض جسم العظمة نفسه المسورة دي قوية شوية يتأخر ضياعها وضلالها في الأرض ولما تبقى مسورة مفتوحة أنفخ فيها تعمل صوت كده هو ده النخيل اسمه ايه؟ إن- فإذا نقر في الناقور على نفس الوزن فهذا نخير حتى لو بقينا عظام فاضية ما فيهاش نخاع ولا فيها عليها لحم ولا فيها حاجة ولا سوائل ومفتوحة من ناحيتين لو ضرب فيها الهواء والريح من جهة لنخرت وأحدثت صوتا نخيفا هنرجع تاني برضه المفروض معناها ايه مفيش لا يا ما قالش الكلام ده يا راجل لا لا لا, لا, لا. رجوع ايه تاني قالوا تلك إذا كرة خاسرة كرة يعني رجع يعني ده لو حصل ده يبقى فصل يطلع من عينين فصل وشربناه ما هو ما يقدرش يعوض بقى رب ارجعون كلا هيروح فين فيش قالوا تلك إذا يعني لو حصل هذا كرة إيه خاسرة رجعة خاسرة علينا هتيجي علينا بالخسران طب لما انتوا أذكياء قوي كده ولمحتوا احتمال طب ما تعمل له حساب نازل الصلاة الفجر وانت مثلا في مكان جديد ما تعرفش الطريق فيه ايه فقلت احتمال كلب قابلني ولا حاجة يطلع عليا وانا غريب يشمني يلاقيني مش من اهل الحي يهوهو عليا حتى على الاقل يلب الدنيا هنا ولا بحرامي ولا بتاع طب تعمل ايه ما انزلش اصلي لا ده لازم انزل اصلي الفجر اخد عصايه في ايدي احتياط مش عاوز اركز عليها ولا حاجه بس يعني احتمل ان ممكن حد يطلع عليه كلب هوهو عليه حاجه زي كده واخد عصايه في ايده ضمانا واحتياطا لهذا الاحتمال واحتمال كبير ما فيش حاجه ان شاء الله الشارع امان والدنيا امان وبلدنا احسن من غيرها كتير بفضل الله لكن برضه في احتمال ولو ضعيف بحط له حل ده العقل كده والادين الدين كده برضه الدين جه يصدق على العقل فيما عقله فأخذ العصا احتياطا لهذا الاحتمال المحتمل وإن كان ضعيفا طب انتوا احتملتوا أن هناك قيامة ولو كانت فعلا لكانت رجعة خاسرة طب ما تعمل احتياطك آمن كده ولو نص ونص يعني اعمل حاجة اعمل بعض الصالحات واترك المنكرات والمفسدات حتى يعني تضمن عند ربك بعض ماء لوجهك إذا وقفت أمامه يوم القيامة يعني وجدت ما تعتذر به لكن ما عملش وده عاقل ما عقلش احتمل وجود الخطر ولم يأخذ احتياطه منه وحرصه وأمنه من هذا الخطر بل اسمه بسميه على الأقل مجازف مجازف يعني ايه يعني إنسان ما بيقدرش كويس ما بيقدرش الأمور ما بيقدرش عواقب الأمور إذا هؤلاء لا يعقلون الحكم ده كبير عليهم ولا صح كده ده, ده مظبوط عليهم جدا لا يعقلون في الدنيا يبقى مين العالم النامي يا اخوانا افهموها بقى وادركوها وانتم اولو الالباب افهموها بس بحيث لما يتاح لعقلنا يشتغل يسمح ليك انك تخترع يسمح ليك انك تبتكر تلاقي مجالك ومعاك الاداه وانت مقتنع انك عاقل لكن لو فتح المجال تعالى يا عم خش خش المعمل ده واشتغل انا يا خبر ابيض بيشتغل ازاي ده يا الله شوف عاملين ايه شوف الصين صنعوا ايه شوف عملوا ايه كلها لعبه اطفال طب احنا عندنا عقل يخترع احسن من دي بس المجال مش مفتوح المعمل عندنا مغلق مغلق عمدا قفلوه علينا مش عاوزين نشتغل لم لكن اصدق كمان ان انا ما اعرفش اشتغل لا غلط كده ده انت قوي جدا انت ذكي جدا خليك مقتنع بده حتى يفتح لك المجال فتدخله بعقلك وباسم ربك ان شاء الله ستهدى قرانك فيه كل شيء ما فرطنا في كتابي من شيء تاخذ من القران ربنا يهديك للحقائق العلمية الموجودة في الكون وانت مغمض تحط ايدك عليها من اقرب طريق تصل اليها بفضل الله وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد ربنا يقول بل بل يعني ايه ده كلامهم ده كلام فاضي سيبك منه بل إعراض يعني أعرض عن كلامهم هذا هذا كلام لا يقوله عاقل ليه زي ما قلنا ان الصانع يعيد الصنعة مرات ومرات ويحسنها ويتقنها وتبقى اسهل عليه فده كلام لا يسمع اصلا بل ده اعرض اضرب عن هذا الكلام تعمل اضراب عليه يعني ما تسمعوش ولا تف... ولا تحاول تفكر فيه ما يستاهلش ودايما الكلام ال... الباطل بهذا الشكل والمؤمنون وصفهم الله بقوله ايه والذين هم عن اللغو واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه كده معرضون عن اللغو يعرضوا عن اللغو فقولون لنا اعمالنا ولكم اعمال إيه؟ عندنا اشغالنا عندنا اهتماماتنا ايه الكلام الفاضي اللي بتقوله ده وبلقيس عليها رحمه الله لما اشار عليها وزراؤها في الدوله في المملكه العظيمه دي في خصوص امر سليمان فقالوا لها بما معناه انت المخ المدبر انت العقل المدبر واحنا العضلات تؤمرينا بما تامرين به ونحن نقوم به خير قيام امري بس كسر لك الدنيا كالسيف نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تمر شوف أنت عاوز إيه؟ تحت أمرك أحلام سيادتك أوامر قالت لهم إيه إن الملوك مش كده هم اتكلموا في الملوك هم اتكلموا في الكلام ده طب لماذا لم تعقب على كلامهم قلت لهم ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ ما تدوني في داهيه كده. دي قرارات ثوريه وجزافيه غير مدروسه. توقعون في مشكله وورطه مع سليمان ربما يكون ملكا من غير هذا النوع وكذا وملك قوي اقوى منا يودينا في داهيه ويعمل لنا تعلق على الكلام حتى برده، لكن في كلام ما يستاهلش الرد عليه. عشان كده ايه كتير من اخواننا المسلمين الطيبين يفتح قنوات غريبه وبعيده دريم ومدريم ومش عارف وبتاع وقنوات على الاوروبي وكلام من ده والحق يا شيخ ايه بيشتموا في الاسلام طب هعمل لك ايه ولو ترد عليه يا شيخ ارد عليه فين وانا في الشقه عندي ارد عليه في التليفون معاك هات لي قناه واديني ميكروفون ارد عليه لكن هذا غير متاح غير متاح ولو اتكلمت هقفله القناه يبقى لا انت ولا القناة صح كده ايه وداك اصلا عندهم تسمع كلامهم وفتحت قدر قلت لما اشوف الناس دي بتقول ايه عندهم ايه في القناة دي وجدت هذا اله... هذا الهراء وهذا الخرف كلام خرافة كلام ضلال ما تقف حول وليه تسمعوا عندك البديل الطيب الصالح ما لقيتش قناة قناة اسلامية راحت وال... والقنوات التانية هي اللي شغالة عندك إذاعة القرآن الكريم ربنا يحفظها هي الأصل الذي تربى عليه الناس منذ فترة طويلة ما عندكش إذاعة برضه امسك المصحف واقرأ ربنا يحفظه بل الله حافظه اقرأ في القرآن واقرأ في السنة واحضر دروس في المساجد لن نعدم المصادر الأصيلة لكن هنفضل بقى نتابع ده ونرد عليه وتابع ده في ك... هناك كلام لا يرد عليه ما يستحقش خسارة فيه الوقت لأنه كلام ظاهر البطلان اللي بيتكلم نفسه اللي أنكر ده وطالب الرد هو نفسه سخن زعلان ليه كلام باطل طب لما أنت عارف باطل ما خلاص سيبك منه سيبك منه ولا يستخفنك الذين لا يقيمون ما تستفزكش كده تغلط وتسب وتشتم وتلعن وتروح أنت متاخر في الآخر إزاي تقول عن الناس كده هو شتم فيك بيشتم في القرآن أنت مالك أنت هيقول لك كده بيشتم في محمد بن عبد أنت مالك أنت ده رسولي بس أنت مالك وأنت من عيلته ما هو القانون النهارده كده بيقول لك انت مش جهه اختصاص حتى الحسبه الغيت انا مسلم وده رسولي انا ده القران كتابي رساله ربنا ليا لازم احافظ عليها يقول لك لا ما فيش حسبه بقى عشان ما تتكلمش تاني واسكت اسمع واسكت لا بقى ما اسمعش واسكت احسن بدل ما اسمع واسكت واغلي في نفسي ومش لاقي مخرج مش لاقي منطق اقوله يبقى الاحسن ايه ما اسمعش الحاجات دي واذا سمعوا اللغو ايه اعرض عنه ففي كلام يضرب عنه كما قال تعالى بل بل دي في اللغه العربيه بيسموها للاضراب يعني اعمل اضراب على الكلام ده ما تسمعوش ما تفكرش فيه كلام باطل بل امال ايه الحقيقه هم بلقاء ربهم كافرون هم لا يؤمنون بلقاء ربهم لا يريدون لقاء الله إنهم كانوا لا يرجون حساب ليه لا يرجو ليه لأن لماذا يكفرون بلقاء الله أن ربنا هيحاسب حد بيتمنى أن يلاقي المحاسب حد بيتمنى مأمورية الضرائب تطلب له على المصنع بتاعه على الشركة بتاعته عشان عارف إن هي جاية بيجهز أوراق وبوظف محاسب محترف مخصوص عشان يجي الضرايب مش كده برضه محدش بيحب المحاسبين أبدا المحاسب اللي هو اللي بيحاسب يعني مش يعني خريج التجارة إنما المحاسب الذي سيحاسبني محدش بيتمناه ولا حد بيحبه لكن عند ربنا الحساب الحساب جاي جاي ترغب ما ترغبش ترجو ما ترجوش جاي لازم لا محال بل هم بلقاء ربهم ايه كافرون انتوا تستبعدوا ال- البعث وما الى ذلك كأن الله يقول لهم لا تفكروا في, ال- في الآخرة دي بلاش فكر فيما تراه عينك أرأيت الموت طبعا كل الدنيا رأت الموت كيف الموت الموت لا يكون بأسباب عادة ممكن يموت بسبب ممكن يموت بغير ايه سبب تتوفر له أسباب الموت وتجتمع عليه ويخرج من بينها حيا سليما مبرأ وتتوفر له أسباب الحياة الرغدة الطيبة الناعمة اللينة ويموت في وسطها مش بيحصل الكلام ده قال سيدنا علي رضي الله عنه ما رأيت حقيقة أشبه بالخرافة من الموت حاجة يعني لولا أنها حق مذكورة في القرآن والسنة كنا قلنا دي خرافة صغير لسه وما شاء الله منتظر له مقتبل العمر وهتطلع ايه حبيبي ونفسك في ايه يا بابا ومش عارف ايه يا ننة و- وروح ميت وجده والله جد جده نايم على الفراش من سنين يا رب اكرمه يا رب بقى ارحمنا يا رب ريحنا منه عشان تعبنا قوي وكرمه هو برضه تعب من مرض ولسه عايش وقاعد ومتبت في الدنيا مش مزاجه اقدار ترتيب الهي عظيم من الذي احيا هذا الذي تطلبون له الموت وامات ذاك الذي تطلبون له الحياه وقبل ما يخلفوه جايبين بأوضة حمادة وسرير حمادة ولعب حمادة وملابس حمادة حمادة يعني ما لحقش يتهنى ومات ويمكن يموت في بطن أمه كمان للأسف أقدار أقدار على عكس مرادنا وعلى عكس مقاييسنا إذا الأمر خارج أيدينا فالذي أمات هذا حينما يقول سأحيي صدق ولا ما صدقش لازم تصدق بقى قل يتوفاكم ودي البوابة بوابة ال- الآخرة والبعث يوم القيامة بوابتها الموت أول منازل الآخرة القبر وأول أبوابها الموت ومن مات قامت قيامته عرف مصيره رايح فين وجاي منين وآخرته إيه أول ما يموت لسه في بيته عرف مصيره قل يتوفاكم ملك الموت الوفاة يا أخوانا في ال- في ال- في اللغة العربية وبالتالي برضو في لغة القرآن لها معنيين إيه هما النوم والموت بيسموا الموت عشان يميزوا بينهم بقى احنا احنا في لغتنا احنا يقولوا الموت هو الوفاة الكبرى والنوم هو الوفاة الصغرى ماشي زي بعض مش مشكلة لكن ده وفاه وده ايه وفاة ذكر ذلك في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في ايه يبقى دي هذا توفاه الله وهذا توفاه الله من أجل ذلك لا يلتبس عليك الأمر ولا يلبسنه عليك أحد في أمر عيسى عليه السلام يقول لك رب القرآن عندكم متضارب مع بعض ازاي يا بتاع انت كيف يقول لك ما هو بيقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له بيقول ما ماتش اه ما ماتش صحيح ويقول لك امال بيقول و- وما قتلوه يقينا مش كده ما فيش موت اهو ما ماتش امال بيقول اني متوفيك ورافعك الي وهو متوفيك أهو. يبقى مات ولا ما ماتش سهله جدا خلي مات لكن قتل لا يبقى مات عادي لكن ما قتلش ربنا ما مكنش منه حد لكن ايه المانع تكون الوفاة هنا وفاة الموت بف- وفاة النوم الوفاة الصغرى فيكون الله تعالى قد سلط عليه النوم ثم رفعه بل رفعه الله إليه وهو نائم متوفى ولذلك النايم يشوف بعض الميتين وهو نايم ايه اللي حصل اجتمعت الارواح في حظيره الارواح مكان معين الله اعلم به بيسموه حظيره مكان جامع كده تجتمع فيه الارواح الميته والنائمه فربما تقابل شخصا تعرفه واحسن من نقابله روح رسول الله صلى الله عليه وسلم الله انا شفت النبي امبارح في المنام والله رؤيه عظيمه او واقف نور ايه اللي حصل؟ روحي وانا نايم التقت بروح النبي عليه السلام التقط بروح مش عارف مين من الأحباب من الأولياء اللي ماتوا وقال لي كذا قلت له كذا شفته في وضع معين يدلني على حاله ويطمئنني عليه وهكذا أو يعلمني حالة يحتاجها معنى الرؤية عند المفسرين بقى والمؤولين عندهم الرؤية دي معناها أن الميت عاوز صدقة عاوز شوية دعاء أن الميت عاوزكم تحللوه من دين كان عليه تخلصوه من ذنب عمله قسم على أولاده بتركب ما يموت وده ده وما اداش ده فمحبوس عليها في الاخره بقى في القبر وبتعذب بيها وبتسال عليها فهي ما- لما شافوا اللي شافوا شاف رآه بمنظر يدل في علم الرؤى على انه محبوس على عمل من الظلم عمله يوم اللي بيفسروا بقى كويس يقولوا لهم والله ابوكم شكله كده كان اخطا في حاجه شوفوا عمل ايه وحاولوا حللوه منه يوم على الاولاد بقى نرجعوا القسمه تاني تعالوا يا اخوانا نرحم ابونا ابونا كان حريص علينا والله والدنا احسن من ابونا والدنا اه لا تقولوا راعنا تجنب الالفاظ اللي مش بتاعتنا دي والدنا رحمه الله كان حريصا علينا يراعي مصلحتنا هو ادى ده ليه وما اداش ده ليه؟ ادى ده لانه لسه بيتعلم لسه فقير حالته على قده وده ما شاء الله من شر ربنا موسعها عليه ده مش محتاج بس انت كده غرزت العداوه بين ايه؟ غرزت العداوه بين الاثنين فنتحلل من ذلك بان نعيد قسمه الميراث من تاني بالقسمه الشرعيه يوم ايه تتفك رقبه والدنا بقى مثلا حاجه زي كده فالارواح تتلاقى عند النوم مش في اليقظه حد يشوف حد ميت وهو صاحي ده بيكون وهم بقى وخيالات وحاجات منه انما هو نايم روح النائم تلتقي قد تلتقي منحة من الله قد تلتقي بروح بعض الاموات فالوفاة وفتي هنا بقى المقصود بها ايه الموت لانه قال ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت برضه بيقول القرآن عندكم لخبط ومتعارض وكل مرة بقصة وحكاية ازاي يا اولاد قالوا ما هو أبو له ملك الموت في آية تانية توفته رسلنا وهم لا يفرطون ومرة تانية الله يتوفى الأنفس مين اللي بتوفى بالضبط إيه يعني مشكلة معضلة أوي دي آمنوا بأن القرآن غير متعارض أبدا لكن علت لغة القرآن على لغتنا فنحن الذين لا نفهم ده انا ما فهمتش لغه العصفور هو بيصوصو على الشجره مش عارفه بيقول ايه ولا العصفوره التانيه تروح له ويقفوا جنب بعض ويوشوشوا بعض في الكلام ويمشوا راحوا فين وجايين منين بيقولوا ايه ما اعرفش بسرعه كده هفهم كلام ربنا لوحدي من غير ما اكون من اهل التفسير صعبة إنما أرجع لأهل التخصص هيقول لي وهيعرفني م- ملك الموت والله ورسلنا ملائكة برضه ربنا بيرسلهم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون بدون رسل ملائكة من ملائكة الموت بسيطة جدا الله تعالى هو الذي يأذن بانتهاء الأجل لا أحد يتدخل في ذلك وورد في بعض الأحاديث أن ملك الموت حصل حوار بينه وبين النبي عليه السلام فقال له ولو و- ولا أستطيع قبض نفس بعوضة لم يأذن الله بموتها ناموس ودي بتحصل معانا تيجي تضربها تروح طالع منك وتقيله ومليانه دم مش قادر يزعل الطرف الكوبتر كده حركتها تقيله شويه مش زي الحربيه ولا حاجه وتيجي برضه تضربها وتفلت منك انت يا انسان يا كبير تخلف منها من جسمك ده جسمك جسم الانسان يعمل كام ناموسه ملايين مش قادر على ناموسه واحده وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ليه لسه ربنا ما اذنش وساعات تعملها بتخبط على المكتب كده بتعمل بيدك كده على اي حاجه تروح قاتل من غير ما تقصد جت دبانه ولا جت ذب- آه، بعوضه تحت يدك ماتت اذن الله باجلها فملك الموت ما اقدرش اقبض روح بعوضه لم ياذن الله بموتها والله تعالى وقال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث ان روح القدس جبريل عليه السلام نفث في روعي اي القى في قلبي وحيا من الله انه لن تموت نفس حتى تستكمل وفي روايه تستوفي رزقها واجلها فالرزق مش معروف عندنا ولا الأجل معروف عندنا إنما هذا علم لله وحده لا شريك له حتى إذا انتهى رزق وأجل العبد أخذ كل شيء له أذن الله له الموت فأمر من ملك الموت ملك الموت لا ينفذ بنفسه ده, ده الرئيس الكبير معاه مجموعتين من الملائكة كل مجموعة عدد الله أعلم به مجموعة لقبض أرواح المؤمنين عشان يبقوا طيبين هينين لينين كده و... ويدخل ملك الموت والملائكة اللي معاه فيطردون الشيطان الذي حضر المؤمن عند موته ويلقنونه الشهادة تلاقيه ممكن محدش جنبه وتلاقيه بيطلع الشهادة لوحده توفيق من الله وتلقين من الملائكة الملائكة بتحبنا أوي تحب من يطيع الله ويستغفرون الذين إيه آمنوا مش كده ده في حياتهم امال عند ما انتم ايه تتنزل عليهم ملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنه بطمن سبحان الله فطيب ملائكه طيبين للطيبين ربنا يجعلنا منهم ولل... وللكفار ملائكة غلاظ شداد لأن روح المؤمن تذهب إلى خير واحد بيقول لك تعالى واحد زميلك في الشغل يا فلان أستاذ فلان تعالى بسرعة إيه كلم المدير خير إن شاء الله خير بسترها رقص مستورة إن شاء الله ما تطرقش اطمئن ده هيرقيك هتقول طب سيبني ساعة طب خليها من بكرة من بكرة رأيني لا يلا ده لو 10 جنيه حوافز هيجيبوا كله طماطم حلو أحسن من بلاش هيجري فالمؤمن يبشر بالجنة هيقول استجيبوني مش في الدنيا والله أصل الدنيا عز عليها قوي لا ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم إيه؟ لا خوف عليهم في مستقبل الآخرة ولا هم يحزنون على شيء تركوه في الدنيا أنهم يجدون في الآخرة ما هو خير وأبقى واحد كان قاعد تحت السلم الرئيس اداله فيلا هيحزن يقول والله ولا يوم من ايام السلم ده كان جميل قوي شويه طراوه وشويه مجارب تطفح علينا هيفكر في كده لا يذكر هذا ابدا يا سلام على نعمتك يا رب الحمد لله كنا في جره وطلعنا ايه هيقول كده معلش فلا يحزن ابدا على ما فات لان ما فات وحش واللي جاي حلو جميل رائع ما خطر على قلب بشر فتنشط روح المؤمن أول ما ينادى عليه فضل الله فسميت الملائكة التي تقبضها والناشطات نشطا أن النفس بتنشط هم بينشطوها تعالي هيا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك حاضر جاية على طولها تستجيب بالعلفة يعني الملائكة بتقول لك لا تخاف ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الله هتقول استنى شوية على طول هتسابق أما الكافر ما بيقولوش كده بقى أولا شكلهم يدل عليهم ملائكة غلاظ شداد حاجة كده لوحدها تخوف نعوذ بالله ثم إنهم يزجرونه فالروح تخاف فتغوص في البدن والعروق والدماء تحاول تهرب بس من مين فيأخذها الملائكة وهي تهرب فتؤخذ ايه نزعا هي بتشد وهم بشد بس شدة الملائكة طبعا أقوى فيغلبوها تطلع بنكب بقى. زي ما قلنا كده المجرم هرب على المنور تعلق في المواسير جه البوليس راح شده برضه من عليه واحد مخبر جامد كده من اياهم دول راح ماسك ايده شد الماسوره دي هتشبك فيه والشنكل ده هيمسك في هدومه والسيخ ده ولا السلك ده ولا الحاجه دي هتضربه في وشه كده هيطلع مش مشلضم مش كده برضه مفيش حته سليمه معاه لازم لازم يكون في جروح وقروح واثار سيئه فسمى الله هؤلاء والنازعات غرقا الملائكة نازعات الغرق أرواح الكافرين تحاول أن تغرق في البدن لتهرب ولكنها تأخذها نزعا شديدا نعوذ بالله قالوا إن الملائكة تأخذ الروح أو تنادي عليها حتى إذا بلغت الحلقوم تلقاها ملك الموت ياخدها بنفسه بقى ويصعد بها إلى الله سبحانه وتعالى وقيل غير ذلك هو يأمر اقبضوا روح فلان كان مؤمن ولا كافر بقى يوجه المجموعة الخاصة به اقبضوا روح فلان بأمر الله وينتظر هو يقف على مد البصر من الميت يعني لو كشف الحجاب عن الميت على على أحد البصر للبشر يرى ملك الموت هناك لكن محدش بيشوفه طبعا آه، والملائكة تباشر هذا العمل فإذا قبضت الروح واستلمتها فكانت مؤمنة يتسابق الملائكة جميعا من يذهب بها إلى الله حاجة حلوة ربنا هيفرح بيها والله هيفرح بيها من فرح ربنا مين يفرح ربنا أنا لا أنا لا أنا لا يتسابقون قال تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا ها؟ فالسابقات سبق كله بيتسابق عشان ياخدها ويوديها ايه لربنا وذلك جاء بعد الناشطات على طول والناشطات فالسابقات لكن مش بعد النازعات النازعات بقى مين ياخدها لا يا عم مش أنا. مش أنا. وحش قرفانين يمسكوها حتى ومين يروح يقول لربنا روح كافره وده أنا نفسي نقدم لربنا روح مؤمنه يمكن ربنا يدينا جايزه ولا حاجه فيتباعدون عن حتى اذا اخذوها اللي تطلع بقى من نصيبه ياخذها الى السماء فيستاذن على باب السماء روح من هذا روح فلان فلان كافر مؤمن كافر تغلق الأبواب لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيام فيكتب له السخط والغضب والعياذ بالله فالملك مش ينزل بها للبدن تاني يلقيها من فوق وتنزل إلى بدنها بس روح وارميها كده قال الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فهذا علم غيبي لكن هذه تصورات وردت في بعض الأقوال ربما يكون الأمر هكذا أو غير هكذا هذا أمر لا يعنينا بالدرجة الأولى إنما الملك يتلقى أمر الوفاة من الله فالله يتوفى بأمره والملك ملك الموت يتوفى الأنفس كذلك ولكن بتبليغ الأمر لمن يقومون بذلك ويباشرونه والرسل يتولون ذلك مباشرة بأيديهم يبقى في تعارض؟ مش تعارض إنما كل آية أخبرت عن مرحلة من المراحل قل يتوفاكم ملك الموت وملك الموت ملك عادي كلها أرواح وملك الموت حتى لو النازعات كمان اللي هم الشداد الغلاظ دول ينبغي أن نقول عليهم السلام ها؟ عليهم السلام ده بيحبونا بيحبونا وبيريحونا من الكفار النازعات دول مش كده برضه الحمد لله بياخدوا كفار من دنيانا عشان يريحونا منهم بأمر الله طبعا فكما أنهم كرام معنا فأقل شيء أن نسلم عليهم ونقول عليهم السلام آه ملك الموت والملائكة جميعا كلهم أرواح نورانية مخلوقة من نور كما تعلمون ولها القدرة على التشكل ولا تتشكل إلا في شكل حسن إنها بس ملائكة النازعات دول بيظهروا بالمظهر ده مظهر مش وحش مش قبيح لا منظر مخيف مرعب مرعب شكله حلو اه لو نظرت اليه انت المسلم لكن ينظر الى الكافر فيخاف ويرهب منه كان بينكر الملائكه كان ينكر الملائكه فها هو ذا يراه تقبض روحه فيهابها ويرعب منها كثيرا ويرهب بها ملك الموت قيل عنه في بعض الروايات ان اسمه عزرائيل وقيل عبد الرحمن وقيل غير ذلك ذكر الإمام ابن كثير أنه ورد أن اسمه عزرائيل ولكن لم يعلق وهذه الروايات فيها ضعف فاسم عزرائيل اسم عبد الله اسم عبد الرحمن هو ربنا سماها إيه ملك الموت ده كفاية أوي اسم الشخص بقى مش هيفيدنا بحاجة إنما اسم الحركي هو المهم الملك اللي جيلنا ده ملك إيه ربنا ما يجيب لنا ملك الموت إلا ونحن على طاعة بس هو ده اللي يهمنا اسمه ايه مش هتفيد بحاجه بقى آه ثم الى ربكم ترجعون ثم بعد الموت ثم إلى ربكم ترجعون كثير من الناس بتسمعوهم في هذه الأيام الأخيرة ينكرون حياة القبر القبر ده موت ما فيش حياة ولا عذاب ولا نعيم ولا بتاع إنما الآيات بعضها صريح وبعضها يؤشر أو يشير إلى هذا إن في في القبر حياة قال الله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبل الموت ولا بعد الموت بعد الموت يمكن يوم القيامة لا مش يوم القيامة لأنه بعد كده قال إيه ويوم تقوم الساعة إذا عرضهم على النار بكرة في الصباح مرة وعشيا آخر النهار مرة العرض ده يكون إمتى بقى بين الدنيا وبين القيامة أظن دي صريحة مش كده؟ مش محتاجة تأويل ولا بتاع النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب هذه آية صريحة في وجود حياة في القبر أشير إليها في هذه الآية أيضا قل يتوفاكم ملك الموت مات خلاص مات وبعدين هيرجع إلى الله بالبعث يوم القيامة بس منهم إيه حرف ثم اللغة العربية ضاعت منا وإنا لله وإنا راجعون اللهم ردها علينا ردا جميلا ثم دي بتفيد في الكلام أن هذا الأمر الثاني يحصل بعد هذا الأمر الأول ده نمرة واحد يحصل ودي الواقعة نمرة اثنين وبينهم مسافة زمنية أو مكانية على حسب المعنى بقى طالما موت ثم إلى ربهم يرجعون ثم دي بتشير إلى المسافة الزمنية التي يقضيها الناس في قبورهم وطالما الكافر هيعرض على النار أو, ي... أو آه نعم يعرض على النار يبقى المؤمن هيعرض على الإيه؟ على الجنة يرى مقعده مرة في الصباح ومرة في المساء مقعده في الجنة ويتبسط ربنا بيوري له بس النعيم كده عشان يستبشر ويتشوق وينتظر ويتفاءل ويعيش في القبر حياة جميلة واحد بيبشر بالجنة بس مع إيقاف التنفيذ مكانك أهو هيسعد ولا لا؟ بتنعم ولا لا؟ واحد يبشر بالنار والعياذ بالله يصبح بها ويمسح يتمسى بها يشوفها كده مكانك هناك اهو في اللهيب اللي هناك ده في الدخان ده هيعمل ايه هيعذب هيعذب نفسي والله بدني بقى دي فلسفه ملهاش لازمه فزلكه في الكلام ولو واحد تعبان نفسيا بدنه هيعمل ايه الجلطه بتيجي من ايه الشلل بيجي من ايه مش كله من زعل الموت نفسه ساعات بيجي من من زعل زعل قوي جات له سكته مات فيها طب ساكت زي ما بيقولوا فاذا عذبت الروح عذب الايه البدن وعذاب الروح لوحده ده ده ده العذاب النفسي ده خطير جدا العذاب البدني المرض البدني سهل جدا هتحط له مرة ما تاخد له أدوية هتعالج هيخف البدن لكن فين النفس عشان نعالجها المريض النفسي ده بيتعالج ازاي بدون مهدئات ومخدرات ومنومات عشان يتهدي ويتحط ما يفكرش ولا ي... دماغه اللي بتلف بسرعة دي يخف حركتها شوية أو بطئها أو يوقفها تماما يبقى كأنه بلا عقل فجسمه يستريح ويهدى ويريح الناس اللي حواليه إنما يقدر الطبيب النفسي أن يستخرج النفس أو يصل إليها وهي في البدن ويكشف عليها بآلة من الآلات الطبية ويشخص دائها ويعطيها الدواء المناسب حتى تشفى من هذا المرض مفيش إنما بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب من غير مخدرات ولا مهدئات ولا حاجة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الشدة اللي هو فيها الشدة العصبية دي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله يبقى ذكر الله من فوائده ومن أعظم الذكر قراءة القرآن من فوائده أنه إيه يلين الجلد وسيب الأعصاب يرخيها يعني بدل المخدر هو هيعمل العمل ده بس من غير ما الجسم يدخله أي سموم ولا أي أدوية ولا أي حاجة بس الناس ده دروشة وتخريف وبتاع زي بعض مش مشكلة احنا مؤمنين بيه آه ثم إلى ربهم إيه؟ قال الله تعالى أيضا من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر شوف خلقه فقدره قلنا التقدير والتعديل كان ساعة الخلق والله بعد ما الإنسان مشي وبعدين ربنا لا في مش عارف عاوز تعديل فعدله في المرة الثانية ومن أول من يوميها وذاك جاب الفاء اللي بيدل على السرعة والتعقيب خلقه فقدره ثم السبيل مدة الحمل تسعة أشهر في بطن أمه وبعد وبعدها يسر له سبيل الخروج من الرحم ثم السبيل يسر عشان في مدة وفاصل قال ثم ثم السبيل يسر ثم أماته ليه؟ ما هو عاش لفترة غالبا يعيش أعمار أمتي ما بين الستين ده في المتوسط ستين وسبعين سنة لكن في ناس بتموت صغيرة وناس تعمر ما شاء الله تعدي المية لكن الغالب في الأمة ستين لسبعين فستين سنة وسبعين سنة محتاجة إيه ثم ثم أماته ها؟ ف سرعة إكرام الميت إيه دفنه ما تأجلوش ما تسفروش طالما المقابر هنا ادفنوا هنا تلحق تدفنوا النهارده ادفنوا النهارده ما تسيبوش لبكره وهكذا التعجيل بالدفن افضل شرعا وعقلا والقران بيقول كده اهو ثم اماته ف ف بسرعه اقبره ثم بعد القبر ايه بقى ثم اذا شاء أنشره بعثه وعرضه عليه للحساب بثم يعني إيه فيه مدة بين القبر ودخول القبر وبين الخروج منه بالبعث يوم القيامة المدة دي هي حياة البرزخ حياة القبر اللي الناس بتنكرها أنهم بيفسروا القرآن بمزاجهم وعلى هواهم وعلى ما يحبون مش حابين يوم القيامة ليه هيتحاسبوا حساب عسير انهم كانوا لا يرجون ايه حساب ولكن نروح عند حساب ابراء ما فيش قبر ولو طول يقول ما فيش قيامه كمان زي ما قال الكافرون لقال ثم إلى ربهم يرجعون وساعتها بقى تخيل الكافر ده اللي أنكر يوم القيامة ولم يعمل له حسابا ولم يدخر له عملا ولم يحفظ له جانبا ما عملش حسابه خالص على الموضوع ده ما كانش يفكر الموضوع كده وفوجئ بذلك بكل ما سمعه في الدنيا فوجئ به ولم يستعد له بأقل استعداد هيبقى شكله عامل ازاي منتهى الخزي منتهى الخسران منتهى الامتهان لنفسه ولو ترى إذ الم... لو ترى يعني لو ربنا كشف عنك الحجاب دلوقتي ووراك صورتهم هتشوف صورة غ... يعني غريبة جدا ولو ترى لرأيت معناها كده لو أنك ترى الآن وينفع نشوف دلوقتي مناظر الآخرة كان ربنا ورانا ولو ترى إيه إذ المجرمون يعني الوقت الذي يكون فيه المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم امتى الانسان بينكس راسه من الذله والخزي حس بحقاره نفسه مش مش بقول لك مش مش عارف يقابل الناس باي وش ما عندوش وش يقابل به الناس حط وشه في الارض خدت بالك ازاي ناكسوا ايه رؤوسهم ويقول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار من الدهشه ايه ده ايه الهول ده ايه اللي بيحصل ده حاجه غريبه ما كانش مصدق بيها فنظره عامل كده ما برمش من الخوف والرعب والاندهاش آه قال ايه إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وبعدين مهطعين مقنعي رؤوسهم برضه عمرو مقنعي زي ناكسه عمرو وشه في الأرض عينيه في الأرض منكسرة ذليلة ترهقها قطرة كما قال الله تعالى ذلة ومهانة طبعا مهما أقول ومهما نفسر الكلمات القرآنية لن نبلغ الصورة الحقيقية التي سترونها على وجوه الكافرين يوم القيامة نعوذ بالله وعافنا ناكسوا رؤوسهم عند ربهم بيقولوا ايه هيقولوا كتير هيقولوا كتير هيطلبوا الرجعة للدنيا ويطلبوا حاجات تانية ويعتذروا باعتذارات باهتة واهية لكن من ضمن ذكر الله في, في هذه السورة قولا من قولهم آه ناكس رؤوسهم عند ربهم ربنا يا رب أبصرنا وسمعنا يعني مش كده برضو أبصارنا ما كناش بنشوف قبل كده ده احنا كنا عمي يا ربنا في الدنيا ما كناش بنشوف صحيح ده احنا شفنا دلوقتي وسمعنا ده احنا ما كناش بنسمع ازاي واذانهم بتسمع الرعد وعينهم بتشوف البرق ازاي ما كان بيسمعوا وشوفهم لا ما هو معاه الآلة ولكن لا يحسن استخدامها لا يحسن ايه استخدامها يعني عينه تشوف خير شر حق باطل تشوف حاجة حلوة حاجة وحشة كله زي بعض ليس في عينه تمييز بين الجميل والقبيح يقول لك ملكة جمال العالم تلاقي زوجتك أحسن منها مئة ألف مرة مش عايزينها تطلع ملكة ولا حاجة ربنا يسترها عليه لكن ما الجمال إيه ده تقول لك الجمال مش عارف في الكجول يعني واحد يمشي أهطل كده كمامه مش عارف نازل ازاي والزرار مفكوك ومبهدل والبنطلون مجر على الأرض ونازل من على وسطه ومقطع ده, ده مش كاجوال ده بس دخلت على بعض الكاجوال يعني ما اعرفش بقى اسمها ايه الوقت بنطلون تردي ده والله ده والله ها الديرتي الديرتي يعني مش عارف زباله او حاجه زي كده مش كده قذاره ويلبسها مبسوط بيها الحضاره دي القذاره حضاره فعلا حضارتهم قذاره لكن الحضاره الحقيقيه ما تكونش قذاره ابدا والله رأيت شاب شاب ما شاء الله متزوج ومعاه ولد أو أكثر والبنطلون مقطوع من على فخذه جزء من فخذه باين وجزء من ملبسه الداخلي باين إيه ده يعني ما فيش إحساس اعمل موضة يا سيدي ما فيش مشكلة بس مش للدرجة دي يعني عاوز تبين إيه تاني سوءتك التي لو رآها أحد ينبغي أن تستاء وأن تغضب لذلك لو كان عندك إحساس يظهرون عوراتهم ولا يستاءون بذلك لما ظهرت عورة آدم وحواء في الجنة ربنا قال بلت لهما إيه سوآتهما يعني عوراتهما طب ليه سماها سوءة لأن ظهورها يسيء إلى صاحبها عيبة الناس تشوف عورتي عيب ما يصحش لا لا لا لا ولذلك أبي أخي ابني لا يرى عورتي ما بين السرة والركبة الله يا عم ده أخوك الله ده أبوك اللي مخلفك ده يمكن كان مغير لك زمان وأنت صغير أمال وأنا صغير حاجة ولكن كبرت دلوقتي حاجة تانية البنت لا تراها أمها ولا أختها ولا ابنتها فيما بين السرة والركبة كذلك وإن شئنا نقول من من فوق الصدر إلى تحت الركبة كن أستر وأعف هذه الأجزاء تعلن الآن كده في غير شواطئ في غير بحر في, في, في, في الشوارع عادي في الميادين الظهر باين من ورا من تحت البادي من تحت التيشيرت القصير والبنطلون الساقط ايه ده ده وضع ساقط خالص نسأل الله العفو والعافية دي سوءة ولما حدث هذا لآدم وحواء وليس في الجنة غيرهما مش حد يشوفهم إلا الله سبحانه وتعالى وربنا خالقهم لا تحجب رؤيته الحجب ومع ذلك عملوا إيه معهمش ملابس لسه ما اتخذوش ملابس لسه ربنا ما نزلش عليهم الملابس ولا علمهم يتخذوها ازاي خلاص ما عندناش ملابس هنعمل ايه يعني لا يا اخي بقول لك اللي بيختشوا ماتوا ازاي لما كانوا في حمام زمان زي الساونا كده وبعدين معمول بقى من جريد النخل والحاجات الحطب وكده فراح مولع الحمام ولع هم هيولعوا جواه نعمل ايه بعض الناس قال لك يا روح ما بعدك روح يا عم انت عريان عريان عريان بس ما موتش طلع بره في ناس تانية عندها حياء شديد قوي اختشوا كسفوا ما, ما, ما, ما استطاعوش يخرجوا فضلوا جوه فماتوا اتحرقوا قال لك اتحرق ولا تظهر سوءتي فطلعت بقى اللي بيختشوا ايه مات بقت تتقال النهارده على ايه يا عم ما تتكسفش كده تبقى عامل زي البنت خجول كده اللي بيختشي مات يعني انت لو فضلت بيختشي كده هتموت الناس هتاكلك الاسود هتفترسك خليك كده اسد تجرأ يطلعوا الناس من ثوب الحياء باسم المثل ده والمثل ده طيب جدا بيحفظ قيمه عاليه بيحفظ قيمة ايه معناها اللي بيختشوا ماتوا يعني لسه احياء بطلوا خشية بطلوا كسوف ما عادش عندهم حياة نسأل الله العفو والعافية ف ساعتها وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة اتصرف بقى وهات أي حاجة ورق جرايد ورق لحمة ورق لب طعمية اللي عندك اصطب نفسك بيه يعني لو لو البنطلون شبك في حاجة في الأتوبيس ولا في الميكروباص واتقطع كده حتة ظاهرة من الفخذ ولا من من بين السرة والركبة ما تقولش غصب عني هعمل ايه لما اروح بقى بخيطها لما اوصل خياط ولا ترزب بعملها لا شوف جرنان احط ايه المانع يعني لكن ما تظهرش حته من الشوقه بتاعتك والناس تبص عليه لازم تستقلي ذلك تحس ان ده مكان غالي قوي ما ينفعش حد يشوفه اتصرف الزق عليه حته بلاستيك اي واحد بتاع دوكو رشها لك على ما توصل اي حق اه ما هو الناس رشين النساء رشين كده حاجات على جسمهم لابسه بنطلون كانه رش دوكو على الجسم مباشره مفيش ما تطلعش قشره تيجي تمسك البنطلون ما تلاقيش حاجه سبحان الله حاجه غريبه جدا تهاون الناس في مساله العورات قال تعالى ربنا على لسان الكفار ربنا أبصرنا وسمعنا يبقى كانوا بيشوفوا ولكن لا يميزون الصور والأشكال ما يعرفش الحلو من الوحش وكانوا يسمعون نعم الأذان بتعمل ولكن لا تميز بين الأصوات يعني تخيل إنسان يسوي بين حبة فوق وحبة تحت ومش عارفوا إيه وشعبولة يقول ويعيب وغيره وغيره وكلام من ده وبين لما رب ربنا يسمعوا كده قرآن على لسان الشيخ عبد الباسط والله الشيخ المنشاوي ولا الشيخ الحصري ولا ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين نغم نغم عالي جدا طرب جميل وعظيم سوي بين الكلام النظم ده التأليفة دي والتأليفة دي دي ربنا مألفها من عنده كلامه هو سبحانه وتعالى ربنا اللي منسقها مجملها كده مركبها والكلام اللي مش مركب خالص ده ايه حبة فوق حبة فوق ايه العنب والبطيخ والبلح واللي ايه ده مش اي حاجة يقولوها ده اللي يسوي بينهم يسمع حبة كده وحبة كده حبة فوق وحبة تحت أمال بقى اللي بيسمع الحاجات دي تيجي تشغل يا عم اقفل يا فايتم يا عم خلينا ندندش كده شوية ونعيش حياتنا حياتك هتعيشها بالكلام الفاضي ده يبقى عنده أذن بيسمع ولا لا بيسمع بس مش مميز معرفش معرفش بينما يسمع كافر القرآن الكريم فيقول والله ما يقول هذا الكلام بشر إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن على المثمر وإن أسفله لمغدق ويسمع القرآن بعض رؤساء القبائل في يثرب قبل الهجرة على لسان صحابي مش على لسان النبي عليه السلام كمان ده واحد من الصحابة سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه يسمع القرآن بس والنجاشي رحمه الله رضي الله عنه يسمع آيات ميلاد عيسى عليه السلام في سورة مريم قرآن بيتلى ما فيش بتفسير ولا بيان ولا شرح ولا كلام كده بس فيشرق قلبه وينير وجهه نورا رآه الكفار لما رجع أحدهم على قومه ورأوه قادما عليهم قالوا والله لقد رجع علينا أسيد مرة ثانية سعد لقد رجع علينا فلان بوجه غير الذي ذهب به وشه اللي جاي بيه غير اللي راح بيه كان رايح يضرب مصعب وطرده من البلاد ايه الكلام الفاضي اللي بتقوله ده امشي من هنا ما تقولش الكلام ده هنا انت متطرف انت م... راح يقول له كده ويزعطه من مكان فرجع وجه تاني مش قادرين يفسروها ايه ده ايه اللي في وشه ده في وشه نور نور الايمان من سماع شيء من القران الجن تسمع سوره الرحمن سماعا عارضا فتؤمن وتنشرح صدورها وتميز بين الحق والباطل انه كان يقول سفيهنا على الله شططا واخر الى اخر كلامهم بقى قران عظيم ازاي يستوي في السمع يبقى لهم اسماع ولكن ما كانوش بيسمعوا بها وطالما فسدت المنافذ والروافد يبقى المصب الاخير ده فسدان أصابه جفاف لأن الأذن ما بتدخلوش حاجة نظيفة ولا العين بتدخل له صورة صحيحة بتحط له العاطل في الباطل قفص وحطيت فيه الحب الفسدان والحب الصائب كله ايه هيضرب في بعض فالقلب كمان اللي هو الوعاء بقى من السمع والعين والبصر البصر ده يصبان في القلب القلب كمان فسد ولذلك في آية ثانية بقى يذكرون فيها القلب في سورة الملك يقولون إيه وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ذكروا منفذ واحد ربنا ذكر منفذ واحد على المصب الأخير وبالتالي العين زيها وقالوا لو كنا نسمع أي نميز بأسماعنا بين ما يسمع وما لا يسمع بين كلام الحق والكلام الباطل لو كنا أو نعقل سمعنا ودخل في ودنا الكلام الفاضي والكلام المليان لكن كان عندنا قلب بيعقل ما كنا في أصحاب السعيد أنتم معنا في الآية دي؟ إذا الذين لم يدخلوا السعير ولم يذوقوا نارها كانوا إيه؟ سميعة مش بيسمعوا بس كانوا سميعة بيسمع كويس بيعرف يسمع إزاي بيسمع إيه وينقي الأصوات وينقي الكلمات ويتخير وكان بيبصر إبصارا صحيحا مميزا وكان بإيه بيعقل مين العاقل بالله عليكم بقى ده مش كلام يا أخوانا ده كلام ربنا كلام الخالق سبحانه وتعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل هذا اعتراف منهم لكن بعد فوات الأوان اعتراف منهم في دار الحقيقة التي لا يكتمون الله فيها حديثا يعترفون بأنهم كانوا في الدنيا غير عقلاء وغير سامعين وغير مبصرين هذا الكلام حينما يلقى علينا في الدنيا ينبغي أن نستفيد منه أننا بالحمد لله بدين الله عقلاء بدين الله نحسن السماع بدين الله نحسن الايه ال- ال- ال- الرؤية بدين الله نحسن ونتذوق الطعام والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما اه في الفلاحين بيقولوا عن الأنعام ده أنت بتحش زي ال- مش كده شايف صاحبه قاعد بياكل ده على ده سخن على بارد على مسكر على حلو على مالح على شطه ما شاء الله مش سايب حاجه قدامه جت كنافه بياكلها جت بعد كده عصير مش عارف يشربه شا- شاي سخن بي... اللي قدامه بيشيل يا عم انت بتحش كده زي ال... يعني البهايم بتعمل ايه بتحش تاكل كل اللي قدامها كل الاخضر اللي في الارض بتاكله يطلع سام يطلع مش سام كله بيتاكل مفيش تذوق انما المسلم يقعد كده وينقي دي حلو دي مدخة جميل دي كذا ولو حتى يبدأ بالبعض الألذ والأشهى وبعدين يأكل الايه بعد كده أولويات كما قيل ما اظنش ان ده حديث انما يبدو ده شغل الأكيلة والله أعلم يعني. آه، ابدأوا بسيد الطعام حد سمع انه حديث او يعرف انه حديث طب الحمد لله اظنه ليس حديث ابدأوا بسيد الايه مين سيد الطعام اللحم ده كلام الناس برضه آه. لكن عشان اللحمه بتخلص بسرعه كل واحد باخد مناب فلو ما خدتش مناب واللحمه قدامنا كل واحد بياخد كده هتخلص الحق دورك الاول قبل ما يخلص منك فابدا بالسيد اه وبعد كده بقى الحاجات الباقيه دي محدش هيبص لها عشان كده قاعد يقول له كل بطاطس كل بطاطس لانه بيعمل ينقي اللحمه ويطلعها اه فده قاعد يعزم عليه بالبطاطس كانه يعني بطاطس حلوه ومطبوخه كويس يعني هت- هتحرم منها بعد كده لكن هو قصده ايه بطل اكل لحم آه. فبيتذوق وعرفنا آية كده فين حد فاكر في آية في القرآن بتقول على التذوق ده ما تنسوش الكلام ده الله كلام القرآن ده بيأصل لنا تاريخ احنا اغبياء احنا ما عندناش حس ما عندناش تذوق احنا امال انتوا ايه ها فين سوره الكهف الله يفتح عليك اصحاب الكهف 300 سنه ما اكلوش 300 سنه ميلاديه و300 يعدوا 309 هجريه فخليهم 300 سنه ميلاديه زي بعض مش مشكله 300 سنة ما أكلوش حاجة خالص ولا شرب يعني آية من إيه بقى بطنه ديا مفيش ما فيهاش عصافير تصوصو صح يبقى عاوز ياكل إيه ده بقى يلا يا إخوانا هاتوا لنا أكل أي حاجة ويدل على جوعهم الشديد أنهم قالوا كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم واحد يعني مجموعة ردت رد واحد بس التانيين قالوا تتكلموا في إيه ربكم أعلم بما لبثتم مالناش دعوة بالقضية دي فابعثوا أحدكم هاتوا المهم عاوزين ناكل يبقى جعانين ولا لا جعانين مش وقت الخلاف في الموضوع ده لما نتكلم فيه بعدين شوفوا الأهم عاوزين ناكل الأول ونسد الجوع بتاعتنا طيب لما طلب طلبوا الاكل طلبوا ايه بقى اي حاجه قدامك اقرب مطعم قبلك يا ابني هات اللي فيه وتعال لا لا لا لا, لا. انما قال ف- فايه فابعثوا احدكم بورقكم بالمال اللي معاكم الى المدينه وبعدين فلينظر يروح يفتح عينه ويبص ويشوف وينقي يدور ده هيلف المدينه كلها ده هيجي امتى؟ ده عاوز له كمان 20 سنه لما يخلص القريه ويرجع فلينظر ايها ازكى أطهر ماشي طعام طاهر يتاكل أطيب ممكن أشهى ممكن أطعم ممكن حط تحت أزكى دي كل حاجة حلوة أزكى طعام وهتصبروا على الجوع لحد ما ألف وأشوف وأنقي وأختار أحسن حاجة وأجيبها أيوة طبعا لأن إحنا ما بناكلش غير الطيبات كلوا من طيبات إيه ما رزقناه ما بيحشش أي حاجة إنما البهيم بياكل أي حاجة قدامه ده ايه بقى ده الكافر والعياذ بالله خنزير ياكل ميتة ياكلها لحمة مذبوحة ياكلها آه، لحم كلاب ياكل صراصير ياكل مش عاوزين عايزين نفسكم تفضل مفتوحة للعشاء في الصين عارفين بيعملوا ايه مثلا يعني على سبيل المثال اي حاجة قدامه ما عندوش حاجة ما عندوش حاجة ما تاكلش الا الانسان لسه بس ما بدأوش فيه اه ربنا يسترها تفتح شهيتهم وقيل الله اعلم قيل قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وقال الشيخ طارق دكتور طارق سويدان ولعله قالها غيرهم أيضا قال إن يأجوج مأجوجهم أهل الصين يبدو هكذا قال يبدو أنهم أهل الصين ازاي الله اعلم احتمالات لكن فعلا بياكلوا كل حاجه لسه بس ما اكلوش ابن ادم وربنا يسترها بقى حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج هم من كل حاجه من ايه دي حاجه تانية بقى. فالمقصود ايه بقى ان المسلم ده بيختار الحاجه اللي يسمعها بيختار الحاجه اللي يشوفها ويبص عليها بيختار الحاجه اللي ياكلها الحاجه اللي يلبسها ان الله جميل يحب الجمال إن الرجل بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله بتقول لنا جر الثوب من الخيلاء والتكبر والخيلاء والعجب بالنفس وبتاع إن أحدنا يحب أن تكون ثيابه أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة يحب يكون جميل كده مهندم في نفسه حتى الحذاء أكرمكم الله يحب برضه يكون حاجة نظيفة كده هل ده من تكبر قال إن الله جميل يحب الجمال نقي زي ما أنت عاوز واختار والبس حلاوة زي ما أنت عاوز بس من غير إسراف وخيلاء وكبر بس فالمسلم إنسان بيختار بقى عنده عقل عنده تمييز واضحة دي لكن الكفار هيوم القيامة هيعترف ويقولوا إيه بقى لو كنا نسمع أو نعقل ربنا أبصرنا وسمعنا دلوقتي آه طب عايزين إيه فارجعنا إلى الدنيا نعمل صالحا إنا موقنون طب هيرجعوا ربنا يديهم لا في آية تانية ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون هيرجعوا للي كانوا فيه للضلال والعمل اللي كانوا فيه تاني وبالتالي لا يردهم الله وعند الموت برضه بيطلبوا الرجعة حتى إذا جاء أحدهم قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا شوف بقى لعلي دي يمكن يا رب يمكن لعلي أعمل صالحا فيما إيه تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ده مش صحيح ده شعار بقول الوقت من الزنقة اللي هو فيها وفي النار يطلبون الرجعة إلى الدنيا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين وهكذا في كل موقف شدة يتمنون العودة إلى الدنيا لأنها عندهم جنة بالنسبة للآخرة أما المؤمن فدنياه سجن بالنسبة لما ينتظره من جنة في الآخرة عند هذا الحد نقف من هذه السورة سائلين المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن ينفعنا بالقرآن العظيم طول حياتنا وبعد وفاتنا وبعد بعثنا حتى ندخل به الجنة ونرقى به في درجاتها اللهم آمين صل يا ربنا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين